نكمل موضوع الحوار مع الشيطان احنا شفنا الأول فن الحوار الحوار ده أساسي جدا في حياة كل واحد كل يوم في حوار بينه وبين نفسه في حواره بينه وبين ربنا في حواره مع الناس إنما اللي بننساه أن الشيطان بيحشر نفسه يتحاور معانا وله طرق كتيرة زي ما شفنا مفيش وقت ما بيدخلش مفيش مكان ما بيدخلوش ودايما يتكلم على فم أشخاص إما تكلمش على شكل أفكار ملخص حكاية الأشخاص دي هنلاحظ أن الحوار مع الشيطان من خلال أشخاص يبدأ عادة من خلال أصدقاء الشر أو أصدقاء السوء شخص غير روحي يقرب منك زيادة تبتدي يحط في دماغك أفكار جديدة مبادئ جديدة شعارات جديدة والحاجات اللي كانت ثابتة جواك وراسخة تلاقيها ابتدت تتهز وزي ما علمنا القديس مرقس الناسك من شوية انه الحكاية بتبتدي صغيرة قوي وتكبر حتة بحتة بحيث انت ما تلاحظش ان في حاجة غلط وبعد شوية تكتشف انك بقيت واحد تاني ومبادئك اختلفت وافكارك اختلفت فاصدقاء السوء دي حاجة تخوف جدا بالذات يا جماعة الشباب يعني يمكن الكبار أحيانا علاقاتهم بتبقى شوية مستقرة إنما وإحنا بنربي أولادنا الشباب في كل المراحل عينك دايما على أصحابهم مهما كنت زرعت كويس لو دخل صديق سوء زوان في حياته ممكن يقلب كيانه يعني أنا شفت شباب مش عارف سافروا ودرسوا بره رجعوا ملحدين كانوا خدام في يوم من الأيام إيه يا أولاد اللي جرالكم ملحدين مرة واحدة ربنا مفيش وبنتناقش بقى في حاجات كانوا بيخدموا في يوم من الايام ايه اللي جرى لهم صاحبوا على شويه شباب قعدوا يحطوا في دماغهم افكار شويه شويه ومفيش انبوت من الكنيسه من الناحيه التانية راجعين بعد سنتين ثلاثه مش هم خالص شغلانه بقى عشان تعمل غسيل مخ تاني اذا الموضوع ده مخيف ومهم حاسب من اصدقاء السوء وانت بتتعامل مع غير المقدسين مش بس المسيحيين لا غير المشغولين بربنا لازم تبقى عامل فلتر على ودانك عارف ان اللغة غير لغتك والمبادئ غير مبادئك فتبقى بتتعامل بحذر لان لو حاورته زيادة هيعديك بحاجات انت مش عاوزها كمان عبيد المال والشهوات اي حد بعيد عن ربنا عبد الحاجة من ثلاثة يا مال يا شهوات يا ذات ما فيش حد في الدنيا ما عندوش إله من التلاتة لو مش إله ربنا يسوع له المجد لازم يا فلوس يا جسد يا, كب... يا كبرياء يا ذات حاجة من التلاتة لازم هتكون شغلاه فكر في أي حد تقعد معاه هتلاقي يا بيتكلم في الفلوس يا بيتكلم عن إنجازاته يا بيتكلم في حاجات شهوات وحاجات مش هتلاقي لغة تاني غير كده برضو من طرق الحوار من خلال أشخاص تلاحظ انه في ناس تستخدم طريقة التهديد والانذار يعني ايه يعني يجي شخص يقول لك حاسب لحسن يتخطوك وبعدين يخوفك انت لازم تاخد حقك لازم تدوس على اخوك عشان تطلع لازم تبدو اللغة في اولها برضو محبة وتعاطف لكن الانذارات اللي بيقولها كلها مزيفه وكلها ما فيهاش روح ربنا ما فيهاش وعد ستر ربنا فتلاقي نفسك خفت ففي ناس بتنقاد للدنيا خوف خوف من الدنيا خوف من ان انه ما يمشوش مع التيار اصل اللي بيمشي عكس التيار ده بيعمل مجهود اسهل تمشي مع التيار كانوا زمان يقولوا يعرفوا السمكه الصحية من الميتة الصيادين لما يلاقوا المية يبصوا بصة كده لو لقوها ماشية بنفس سرعة المية تبقى ماتت قالوا لي كده ما فهمش انما لو لقوها عكس التيار او اسرع من التيار تبقى صح واخدين بالكم عشان كده كانوا يقولوا بيعملوا السمكة شعار للمسيحية من ضمن التأملات يقولوا لأن المسيحي دايما مختلف عن التيار مش مع التيار يا عكس التيار يا أسرع من التيار إنما مش ماشي زي ما الناس ماشي لا لا دي آخر حاجة في حساباته الناس بتعمل إيه ملوش دعوة الموضة إيه مش دي اللي مش دي اللي تشغله طرق إبليس في الحوار طبعا إبليس بيدخل بطرق كتيرة قوي وهو بيرمي الفكر قلنا عن طريق أشخاص في أي وقت في أي زمن إنما بيرميها بطرق كتيرة أولها المكر أو الكذب أو التشكيك دول الثلاث طرق الأساسية إنما يعني الشيطان ما أستاذ زي ما قلنا يعني في آية جميلة أوي يقولها بولس الرسول في كورنثوس الثانية يقول لئلا يطمع فينا الشيطان لأل لأننا لا نجهل أفكاره يعني في واحد بيقول يعني احنا جايين مؤتمر أبو ثلاثة أبونا هيكلمنا على الشيطان يعني خلاص خلصت المواضيع الروحية بصوا الكتاب علمنا ان المفروض اعرف الشيطان بيفكر ازاي اعرف عدوي لانه ده بيغلبني بيذلني بيضيع ابديتي فانا لما اعرف هو بيدخل لي ازاي انا استفدت برضه فبولس بيقول احنا مش جاهلين بافكاره عارفين دي قالها امتى قالها في موقف جميل قوي لما الشاب بتاع كورنثوس كان وقع في الزنا والناس سمعت وبولس خد موقف شديد قوي في كورنثوس الاولى وحرمه من الكنيسه الولد ده تاب توبة شديدة والناس كلها اتأثرت وتابت معاه كل شعب الكنيسة تعاطف معاه راحوا بعتوا لبولس يترجوه يسامحه قال لهم طبعا انا مسامحه وفرحان جدا بتوبته وانا عاوز ادخل الكنيسة بسرعة لان انا خايف عليه من اليأس ان الحزن المفرط يدخله في يأس شوفوا الحكمة لاننا لا نجهل افكار الشيطان هنا قال الحتة دي قال لان انا عارف اللعبة الخبيثة بعد ما يوقعه في الزنا مرقد له اليأس على جهنم على طول فأنا عاوز أقطع السكة دي من الزنا مش لليأس من الزنا للتوبة عشان ألحقه فاهمين إزاي؟ فهنا قال لأننا لا نجهل أفكاره قال أنا عارف كويس اللي بيقع في خطايا الجسد بيفقد رجائه أحيانا بالذات لما يتفضح ولما الكنيسة تشد عليه لو زادت الحكاية شوية هييأس فعاوز ألحقه بسرعة آه برضو قال مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله طاعة توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس شوفوا التعبير إذ قد اقتنسهم لإرادته في فخ تعرف لما تبقى ماشي والأرض مفخخة يعني زي ألغام أو في الغابات كانوا يعملوا أرض مستوية تحتها حفرة تبقى ماشي تقع ما تطلعش عشان يصيدوا الحيوانات ملي فابليس عامل فخاخ لو انت فاهم بيفكر ازاي بيدخل لك ازاي هتعرف على طول هتعرف احكي لكم حاجه حكيتها لكم قبل كده او حكيتها لبعضكم يقولوا كان راهب بسيط بيتحارب كتير بالافكار فيجي له فكره تقول له ايه تقول له انت ضايع انت مش نافع انت انت فينك من الرهبنه المحترمين بقى والناس القديسين ويوم تاني يجي له فكرة تقول له انت قديس انت ما حصلتش انت بار انت احسن واحد في الدير فهو فهم اللعبة فلما تجيله الفكرة بتاعت انت ضايع انت مش نافع يقول في باله ايه اخوك امبارح كان بيقول لي انت قديس وانت احسن واحد ولما تجيله واحد فكرة انت قديس واحسن واحد يقول له اخوك امبارح كان بيقول لي انت ضايع ومش نافع فايه علمنا درس اضرب دي بدي لأن الشيطان نفسه اللي بيقول لك أنت مش نافع بيجي في وقت تاني بيقول لك أنت أحسن واحد خلاص أنت فهمت اللعبة بقى لا دي صح ولا دي صح لا أنت مش نافع ولا أنت أحسن واحد أنت هتنفع بنعمة ربنا لكن لا أنت أحسن واحد ولا أنت ضايع ومش نافع مداخل إبليس في الحوار قلنا زي ما اتعودنا هم غالبا مداخل ثلاثة زي ما الكتاب حطهم ما في العالم إلا شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة اللي هم الذات العظمة الأنا الممتلكات المال العين وشهوة الجسد الشهوات بأنواعها هم دول اللي بيدخل منهم دايما الشيطان هم دول اللي تجرب فيهم ربنا يسوع له كل المجد هو نفسه تجرب في الثلاثة دول لما قال له كل ما كان عاوز يستثير في شهوات الجسد ولما قال له أعطيك هذه جميعها كان عاوز يستثير شهوات التملك والعين ولما قال له ارمي نفسك خلي الدنيا تشيلك وتسقف كان عاوز يستثير فيه شهوات الكرامة والعظمة طبعا ربنا يسوع ما بيتغلبش وعلمنا ازاي نغلب من الانجيل يبقى الواحد يبقى واعي انه دايما اي فكرة يا اما بتسخن حاجة من التلاتة فيبقى بيصد على طول مدخل مهم المكر الشيطان مكار والمكر معناه ايه ببساطة المكر معناه زي ما شفنا مع حواء من شوية انه ما بيدخلش مدخل ستريت ابدا في الأول يدخل كأنه بيصاحب كأنه بيقول كلام كويس كأنه بيسأل عن استفهام وبعد شوية تلاقيه قلب الموازين فالمكر يعمل ايه هديكوا شوية امثلة الشيطان شيطان يعني وحش جدا يلاقيك بتتوب زي الفل يقوم يشجعك في وقت يا سلام شجعني على التوبة اه بس من زاوية معينة انك تحزن تحزن تحزن لدرجة اليأس يبقى شوف حتى التوبة اللي هي حاجة حلوة قوي بمكره حولها لمصيبة ان خلاك من كتر التوبة يئست انا وحش انا وحش انا وحش تيأس لكن التوبة في ذاتها حاجة حلوة ياخد حاجة زي الخدمة مثلا يشجعك على الخدمة الشيطان هيشجعني اه ممكن وارد يشجعك ليه عشان يشغلك بالخدمة عن نفسك ممكن توصل لكده ويبقى حركة شيطان عمال يفتح لك ابواب خدمة ومشغول صبح وليل وبعدين بتقول مش لاحق اصلي مش لاحق اقرا الانجيل مش لاحق اتناول ضعت ضعت وانت بتخدم ممكن والشيطان عمال يقول لك خدمه حلوه قوي ما هو مكار مش هيجي يقول لك اوعى تخدم لا وما له اخدم بس هنخلي الخدمه تضيع منك حاجه اهم ياخد حاجه زي البساطه مثلا بساطه فضيله جميله يقوم بمكره يعملها استهتار يعني ايه بادعاء البساطه بادعاء البساطه يخلي العلاقات مرحرحة زيادة والكلام مرحرح زيادة وتلاقي نفسك طبيت في علاقات غلط وفي كلمات غلط ايه قال بحجة انك بسيط ده مش بسيط انت غشي ده استهتار ده هو الشيطان استغفلك انت فعلا كان عندك شوية بساطة لكن قلبت باستهتار لان الشيطان ما يحبش الحاجة الحلوة ياخدها ويبوظها ياخد حاجة زي الحب ده مفيش اجمل من كده بقى لكن ممكن يدخل فيه عنصر الشهوة بالذات في العلاقات بين الرجالة والستات مثلا يبقى حب نقي في الأول وبعدين تفاجأ انه دخل فيه حاجة غلط ايوه ما هو الشيطان شاطر الحق اظن ما فيش اجمل من الحق يقول لك انا حقاني كويس قوي يقعد بقى يسخنك في حكاية الحق ويوقعك في مصيبة الغضب والعنف وتبقى عنيف وعمال تدين كل الناس بقولة انت حقاني وتدافع عن الحق وانت شايفها فضيلة وانت وقعت في رذيلة لان الشيطان مكر ياخد حاجة زي حب ربنا يعني دي بقى بالذات الواحد ما تضغلتش واحد بيحب ربنا جدا وحاسس ان ربنا بيحبه جدا ممكن شوف بقى يقلبها ايه انك بطلت تخاف من ربنا بطلت تخاف الخوف المقدس فتقلب معاك باستهانة بحجة ربنا بيحبني قوي وانا فرحان ان ربنا بيحبني قوي وبعدين يا اصلا هيسامحني هيسامحني على اي حاجة هيقدر ظروفي وبعدين قلبت بدلع زي ما بولس قالها ام تستهين بلطف الله غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة ربنا لطيف جدا بس عشان تتوب مش عشان تنام فشوفوا حتى حب الله ممكن الشيطان يلخبط الواحد ويخليه ينزع حتة الخوف الخوف مقدس رأس الحكمة مخافة الله دي ما تلغيش دي التواضع برضو بمكر الشيطان بمكر الشيطان يقلبها سلبية بحجة ان انا متواضع ما بقولش حاجة تلاقي الدنيا ماشية غلط وانت ساكت هو يتواضع لا التواضع غير خالص السلبية مش معنى انك متواضع تسكت على غلط في حياتك او في بيتك لا ده مش تواضع الحماس حاجة حلوة الغيرة يعني الغيرة المقدسة ممكن تقلب كرامة وكبرياء والواحد مش زيها قال ايه واحد داخل الخدمة بقلبه ومندفع ومنفعل ورايح يمين ورايح شمال وهو الشيطان عمال يكبر جواه احساسه بذاته عاوز كل الناس تبص عليه عاوز ياخد مجد من الخدمة وهو في الاخر داخل بغيرة حقيقية انما انحرفت بعد شوية ما هو المكار مش هيسيبه في حاله فخلى الغيرة تبقى البريق الخدمة واسم في الخدمة التقويم والنقد يقول لك النقد ده بناء احنا بنعمل evaluation طب وبعدين قلبها ادانة طبعا وهيسيبها evaluation لا طبعا evaluation دي حاجة مفيدة انما مش هتعدي كده على الشيطان يقعد جنبك وانت بتعمل ال evaluation عشان تطلع منها ادانة توديك جهنم لازم كده فتلاحظوا شوفوا المكر بيخلي الواحد ي- يعني ماشي كويس ويمشي في سكة غلط عشان كده يقال قديس مكاريوس الكبير له قصة جميلة أو ربنا فتح عينيه مرة فرجه على كل فخاخ إبليس كشف له فصرخ مكاريوس الكبير قال له يا رب من يقدر أن يخلص فجاله صوت من السماء يقول له إيه المتواضعون يخلصون ليه عارفين المتواضعون يخلصون ليه لأنه متكلين على ربنا مية في المية حاسين ان هم صغيرين قوي فربنا بيشيلهم شيل فيعدوا من ده كله لكن الفص... ال- الشطارة ما ت- ما ت- ما تعديش لازم هتقع في فخ من دول مدخل كمان الكذب بقى طبعا ابليس من احد اسمائه ايه الكذاب وايه وابو الكذاب ابو الكذاب عشان كده ساعات كان مش فاكر حد من الاباء يقول لنا لما احكي للاطفال خطيه الكذب بالذات اقول لهم حاجه تخوفهم طول العمر اقول لهم عارفين مين هو الكذاب يقولوا له الشيطان يقول لهم لا ده الشيطان هو ابو الكذاب يعني انت لو كذبت بقى باباك مين باباك الشيطان فحاسب طول ما انت ما بتكذبش باباك ربنا انما لو كذبت انت طلعت ربنا وحطيت الشيطان مكانه بقى هو باباك بيته فين الشيطان في جهنم ايه رايك هتروح تعيش مع ابوك ف... يعني هو بيجيبها لهم من الاسم بس لانه اسم مخيف كل كذب مرتبط بالشيطان اللي قال كده ربنا يسوع له كل المجد في يوحنا 8 كان حوار بين ربنا وبين اليهود وكانوا بيقولوا احنا اولاد ابراهيم فقال لهم بصوا بقى كفايه النغمه دي انتوا بصراحه اولاد ابليس قال لهم كده قال لهم انتم من اب هو ابليس وشهوات أبوكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء يعني هو غرضه يقتل كل الناس يوديهم جهنم ولم يثبت في الحق لأنه ليس في حق ما تتكلم بالكذب فإنه ما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب يبقى ربنا حط القاعدة دي طبيعي الشيطان يكذب وبالتالي طبيعي ولاد ربنا ما يكذبوش وطبيعي الفكرة اللي جايبها الشيطان كذابة طبيعي الكلمة اللي بيقولها الشخص اللي الشيطان معاه كذب الكذب بياخد أشكال وألوان يجي مثلا الغش نوع من أنواع الكذب الغش نصلي في القداس مسرتك يا الله املأ قلوبنا من سيئة وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء كل دي أشكال من الكذب في مزمور 120 في كلمة جميلة بنقولها في صلاة الغروب يا رب نجني نفسي من شفاه الكذب من لسان غش ماذا يعطى وماذا يزاد بإزاء اللسان الغاش عارفين معناه ايه يعني اللسان اللي بيغشك ده تبقى مش عارف تعمل معاه ايه يعني الشيطان فعلا بيغش الواحد يعمل حاجة كويسة يقول له برافو عليك عشان يغرقه في الكرامة يعمل حاجة وحشة يقول له انت ضايع ومش نافع عشان يدخله في اليأس ماذا يعطى وماذا يزاد بإزاء اللسان الغاش فكان بيصرخ في المزمور يا رب نجيني انا مش قد اللسان بيضحك عليا اعمل حاجه وح- كويسه إيه إيه، يقول لي كلمه تلخبطني اعمل حاجه وحشه يقول لي كلمه تغرقني نجيني من لسان الغش الرياء نوع من انواع الكذب لان الرياء هو تمثيليه التدين يعني هو واحد عاوز يبان انه كويس وهو مش كويس فده نوع من الكذب بس مش في جمله في تصرف كذب التصرف هو الرياء أم، مثلا قصة زي بتاعة سفير حنانيا وسفيرة تلاحظوا أن مصيبة الناس دول اللي ضيعتهم حتة الرياء خلتهم يكذبوا ويقولوا هي دي الفلوس هو اللي ورا كده كان يقول له كان ايه عاوزين يبانوا ان هم متبرعين زي الناس البركه اللي بتتبرع دي عاوزين ياخدوا نفس بريق ال- الدونرز يعني يا سلام ده بتتحط تحت رجلين الرسل وما بيعرفوش مين جاب ايه هما فاهمين الحكايه غلط بطرس قال لهم ما كنتوا ما تبيعوش اساسا ما كانش حد قال لكم حاجه ولما بعتوا كنتوا تخلوا الفلوس انما انتوا بتكذبوا على ربنا هو قال كده وقعوا ماتوا ابليس يخلي الواحد يخدع لانه معلمنا بولس لما قرا قصه حواء قال بقى جمله جميله قوي قال اخاف كما خدعت الحيه حواء سماها خداع بمكرها تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فالخداع أحد طرق الشيطان في الكذب الضلال الشيطان ممكن يتكلم في الوعظ بس يقول تعليم ضال كل الضلالات اللي طلعت في الدنيا شغل شياطين كل الانحرافات الإيمانية شغل شياطين لأنه الحق شغل ربنا بره الحق شغل الشيطان فالشيطان يهمه أن الناس ما تمشيش في السكة الصح آخر حاجة الإنكار نوع من الكذب لأن يقول في يوحنا الأولى من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الابن والآب يعني خلي بالكم في كذبة كبيرة قوي في الدنيا بيروجها الشيطان هي ايه ببساطة ان المسيح مش ربنا لانها عكس عكس الحقيقة الحقيقة المسيح ربنا لكن الكذبة دي صدقوها كل الناس وماله هو ده ضد المسيح الذي ينكر الابن وبالتالي ينكر الاب أديكوا شوية أفكار عن كذب إبليس مشهورة يعني كذبات مشهورة بنقع فيها بالرغم إن إحنا عارفينها مثلا كذبة بتقول إيه الحياة دوم دي كذبة مشهورة قوي كلنا بنقع فيها بمعنى إيه إن كل واحد بيشتغل وبيجري في الدنيا وبيكسب فلوس الشيطان أقنعه بفكرة كاذبة إنه هيعيش على طول فعمال يجري ويحوج وبعد زي الراجل الغني الغبي اللي اتقال عنه ايه اقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة هي دي الكذبة لسنين عديدة طب مين قال لك ان في سنين عديدة دي كذبة مفيش سنين عديدة ولا حاجة منين ما يخلص الواحد عمره في اي لحظة حتى لو عدى 100 سنة بيقول ياه العمر جري مش كده اي شخص مهما عجز بيحس يا الايام جريت طبعا لان هي كده فعلا فالحقيقه بتاعت انك هتقعد وهتعشش والدنيا لسه بدري دي كذبه كذبه تاني مشهوره قوي ان المال سر السعاده كذبه 90% من الدنيا مصدقاها مصدقاها تمام هو الفلوس هي اللي بتحكم كل حاجه على اعتبار ان الفلوس هتجيب سعاده المهم ان الناس تيجي تتكلم معاه بصراحه يقول لك طبعا الفلوس ما فيهاش سعاده الله طب ما انتوا فاهمين انما فاهمين ما بتعيشوش ليه هي كذبه الناس بتقولها وصدقتها فكل الناس فاكره السعاده في الفلوس مع ان اغلب الناس ديبلي انسايد عارفه ان الحقيقه مش كده تبان قوي في لقى 12 في حديث ربنا يسوع له المجد مع الشاب الغني لما قال ايه لما سمع ذلك حزن لانه كان غنيا هي ده الواقع بقى لان الحقيقه كلما زاد الغنى احيانا يزيد مع الحزن اذا ما كانش في ربنا الحكايه مرتبطه بربنا كذبة أخرى مشهورة كذب كذبة البقاء للأقوى ده شعار من شعارات داروين والتطور بقاء للأصلح أو الاختيار للأقوى إنه الدنيا بتفرز القوي والدنيا بتمجد الغني والأقوى هو اللي يدوم وهو اللي يسود تلاقي ربنا قال الحقيقة غير كده خالص اختار الله إيه جهال العالم ليغزي الحكماء اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود كلنا نعرف بطرس الصياد بطرس الرسول شيخ الصيادين في في قرى الجليل حد فيكم يسمع عنه طبعا لا بس في زمنه تلاقيه كان حاجة محترمة كان بطرس يتمنى يبقى زيه كان شيخ الصيادين في قرى الجليل بطرس ما يجيش جنبه ولا حاجة انما النهاردة كلنا نعرف بطرس الرسول واخدين بالكم في أباطرة في العصر الروماني ما حدش فيكم يسمع عنهم انما حد ما يسمعش عن ماري جرجس ده ما كانش امبراطور كان حته قائد في الجيش بس اتعرض عليه كتير قوي لكن هو كان ممكن لو ما كانش شهيد او قديس كان يبقى نكرة انما عشان مسك في ربنا هو ده البقاء للاقوى الاقوى هنا مش هو الامبراطور ومش هو الكنوز الدنيا ولا هي المراكز ولا هي الغنى بقى الضعفاء هم اللي معروفين والفقراء هم اللي مشهورين والجهلة سبقوا المثقفين حكمة ربنا هي دي الحقيقة إنما الإبليس بيقول إيه كذب عكس كده إنه خليك أغنى وأقوى كذبة أخرى بكل الناس بتصدقها إن التنازل ضعف دي كذبة مشهورة قوي إنك تيجي تتنازل يقول لك ليه وأنت ضعيف نازل إزاي والشيطان مروج الفكرة دي تماما على مستوى البلاد والدول وعلى مستوى العلاقات والشخصيات إنما ربنا يسوع له المجد له القوة والمجد والبركة القوة كلها فيه يتقال عنه إيه الشتمة ها لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد ما هو في إيده يهدد طبعا بل كان يسلم لمن يقضي بعدل طب يا رب تتنازل عن حقك ليه مش ده ضعف نقول في يوم الجمعة العظيمة في لحن جميل قوي بتاع أمونو جنيس الذي بالضعف أظهر ما هو أعظم من القوة يعني في ضعفه أظهر حاجة فوق القوة كلها فوق العقل بصليبه كذبة كمان مشهورة العلم هو العلم مش كله كذبة بس في تعبير قاله بولس لتيموساوس بالرغم ان بولس مثقف وعالم قال له احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم صدقوني العلم فيه كذب كبير قوي لمصلحة الشيطان قريت كتاب فرق معايا الحقيقة كاتبه صحفي ملحد في أمريكا بقى مسيحي كان بيحاول يثبت أنه التطور والعلم يفند المسيحية تماما فابتدى يلف على العلماء ويقول لهم داروين والتطور وبتاع العلماء المحترمين كلهم قالوا له اللي انت عارفه من علم ده كله كذب العلم الحقيقي بيقول كل ده كلام فارغ وبيقول لازم يكون في حد بيعمل الدنيا ولا يمكن خلية تتكون عشوائي أبدا ولا يمكن كائن حي يطلع أبدا نتاج الطبيعة العشوائية أمال اللي في الكتب إيه؟ قالوا قالوا له هم قالوا له كده اللي في الكتب كذب طب ده العالم كله بيقرا الكتب قالوا له قالوا له غريبة عامل بقى ريبورت فظيع ونزل بقى في مجلات عالمية واتنشر الكتاب ده قوي لأنه بيقول أنا فوجئت اللي درسناه في المدارس والكليات وبقينا فرحانين بالإلحاد وتأكدنا أن ربنا مش موجود وشطبنا اسم ربنا من قواميس حياتنا طلع كله كذب لأن العلم غشنا العلم الكاذب الاسم لأن اللي كانوا بيعملوا العلم كانوا عاوزين يقولوا ربنا مش موجود فبيألفوا عشان يقولوا ربنا مش موجود إنما العلم اللي صادق الاسم إن وجد هيكون طبعا مرتبط بربنا لأن العلم هيبقى ابن العقل اللي هو خليقة ربنا آه التشكيك وسيلة أخرى من وسائل إبليس التشكيك احنا قلنا إبليس مكار يقلب الموازين إبليس كذاب يغير في المفاهيم إبليس يحط في دماغك الشك في كل حاجة توصلك السماء في كل حاجة لكن هنقولها في أربع اتجاهات على الأقل يشككك في ربنا بكل حاجة أولا ويشككك في الإنجيل ويشككك في الكنيسة ويشككك في ناس ربنا رجال الله دايما دي لعبة الشيطان يلعب في واحدة من دول وهتلاحظوا ان كلنا بنقع في حاجة من دول تعالوا نشوف بيشككنا في ربنا ازاي الاول يشككك في وجود ربنا يمكن اغلبكم ما بيعديش على دي لكن دي الموضة الجديدة في العالم دلوقتي يشككك هل ربنا موجود ولا مش موجود اساسا هل هو مخلوق أزلي أبدي كلمات اللي احنا واخدينها كده بتلقائية وببساطة الإيمان النهاردة كلها بتدرس أو بتقاوم هل ربنا واحد ولا أكتر طب هل ربنا هو ربنا يسوع بتاعنا ولا ممكن يبقى حد تاني كل ده تشكيك تدخل بقى على طبيعته دي حكاية الآب والابن والروح القدس تشكيك تدخل على صفاته هل ربنا رحيم هل قادر على كل شيء ولا في حاجة بتحصل في الدنيا من وراه هل حكيم عارف بيعمل ايه ولا الدنيا ماشية عشوائي وهكذا ممكن يشككك في عمله ممكن تصدق ان في ربنا وتصدق ان المسيح ربنا انما تيجي عند قصة التجسد والفداء وتتشكك معقول ربنا يبقى انسان معقول ربنا يموت معقول ربنا يمشي على رجليه على الارض تلاحظ ان التشكيك يمشي في كل الاتجاهات التشكيك في الإنجيل طبعا الموضة الجديدة النهاردة العالم كله بيحاول يطلع الإنجيل محرف إنما اطمنوا الإنجيل لا يمكن هيطلع محرف حتى لو ما دفعناش عنه لأن ربنا يسوع هو اللي قال كده قال حرف من كلامي لا يزول السماء والأرض تتطربق لكن كلمتي مش هتتطربق فهو المسؤول يدافع عن كلمته فاحنا مش خايفين انما طبعا علميا سهل جدا اثبات ان الانجيل غير محرف سهل جدا انما العلم الكاذب الاسم يطلع لك واحد ما يفهمش في حاجه ويعمل دافنشي كود ويبيع بمليارات وهو انسان ما يفهمش اساسا الف ب مسيحيه ما يفهمش لما تقروا فعلا السيناريو ده انسان ما عرفش الانجيل اساسا لكن هو السوق عاوز كده الشيطان عاوز كده يطلع واحد تاني يطلع انجيل يهوذا من الدرج ده عندنا بقاله 1700 سنه انجيل يهوذا انما صحي واحد الصبح قال لقيت الانجيل يا سلام ما احنا عارفينه يا ابني ودارسينه وعارفين ان ده كلام مزيف بقاله زياده عن 1700 سنه وعارفين ان ده كلام مزيف وفي زيه عشر اناجيل تانيين بكره يطلع لنا واحد يقول انجيل مريم وبعدين انجيل العبراني الحاجات دي كلها مدروسه ومعروفه عند اي واحد يدرس انجيل او يدرس لاهوت او بتاع انما هو بقى لقى الايه وبيلعب على دماغ الناس اللي مش فاهمه حاجه فيقول لقيت الانجيل وطلع الانجيل اللي في ايديهم غلطه كل ده ليه لان الناس مش مذاكر والشيطان يحب يقلب الموازين ويحب يشكك اصل لو شكك في الانجيل خلاص كل حاجه وقعت كل حاجه ضاعت لو الانجيل اتشكيت فيه لو ما لقاش ان الانجيل يقدر يثبت انه محرف يقوم يلعب يلعب لعبه تاني يعمل ايه يفسر غلط ما هو خلاص مش قادر يثبت ان الانجيل محرف يقوم طب خلاص الانجيل مظبوط والايه مظبوطه بس انتوا فاهمينها غلط ويطلع لنا بتفسير جديد عشان ياخد الدنيا في اتجاه بره الملكوت فيطلع المسيح مش من ربنا من الايات يطلع التناول كده وكده من الايات بس بتفسير خطأ كل ده عشان ايه عشان يضيع الناس من سكة ربنا وبعدين لو لقى الانجيل ثابت ومش محرف والناس فاهماه صح يقوم يشكك الناس في ثقتهم فيه في الكلام يعني ايه وعد ربنا يقوم يشككك في الوعد كل الاشياء تعمل معا للخير كلنا حافظين يقول لك لا مش صح اللي بيحصل ده مش خير مش ممكن يكون خير ربنا سايب كنيسته يحصل فيه كده مش ممكن تبقى انت ماسك في ربنا ويحصل لك ده كله الآية في حاجة غلط يبقى هو بيشككك في المعنى نفسه حتى لو ما قدرش في النص ولا في التفسير يقوم في المعنى يشككك في الأبدية الإنجيل كله بيتكلم عن حياة أخرى المسيح جه عشان يتكلم عن ملكوت السماء يقوم الشيطان يقول لك مفيش ملكوت ولا حاجة زي جماعة الصدوقيين مع انهم ناس متدينين جدا بس لا يؤمنوا بالقيامة طبعا عايشين ليه طيب متدينين على ايه اذا ما كانش في قيام وقال يتريقوا على المسيح يقولوا له طب ايه رايك في الست اللي جابت السبع رجاله هتبقى مرات مين قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب انتوا مش فاهمين الانجيل في السماء هيبقوا زي الملائكه جواز ايه اللي بتفكروا فيه ومرات مين و... انتوا اساسا ضالين مع ان حافظين الانجيل بس مش فاهمينه صح يشككك في الدينونه النهارده في بدعه جديده ماشيه في كنايس الغرب بيحاولوا ينكروا وجود جهنم وينكروا فكرة الدينونة دي موضة جديدة يمكن لسه ما وصلتش مصر قربت توصل ربنا يستر بادعاء ان ربنا طيب جدا ومحب جدا عاوزين يشيلوا كل الاجزاء اللي في الانجيل اللي بيتكلم فيها عن جهنم ليه عشان الناس تغلط براحتها هو الشيطان عاوز ايه غير كده هو يعني يكون ربنا محب للبشر مش عادل كون ربنا طيب جدا ده مش معناه انه ده بيتلغي انه بيكره الشر لا انما هم عاوزين يفصلوا ربنا على مزاجهم التشكيك في الانجيل في قيمه الوصيه هل وصيه العطاء حقيقي يعني العطاء اللي بلا حدود ده اللي الكتاب عمال يتكلم عليه هل هل انت مصدق ان الذين يزرعون بالبركات بالبركات يحصدون تقدر تدي كده من غير ما تحسب ولا يبقى جنون هيشككك يقول لك وده كلام في الزمن ده يا عم اعمل مستقبل ولادك وحوش شويه الكتاب يقول غير كده بيقول ادي ما تحسبش وما تخافش وهتشوف لكن هو هيشككك في الكلام ده تشكيك في الكنيسه لو ما قدرش يشككك في ربنا ولا يشككك في الانجيل يشككك في الكنيسه لان كل ده على فكره مرتبط ببعضه لو ضرب واحده خلاص يقوم يشككك في الاسرار يعني هي شويه الميه اللي صلى عليهم ابونا بقى خلقت واحد من جديد ما العيل اللي نزل هو اللي طلع ما طلعلوش جناحات او ما طلعلوش جناحات بس ربنا كتب اسمه في السماء وبقى ابنه ودخل فيه الروح القدس كونك أنت نظرك ضعيف ده العتب عن النظر لكن أنت عاوزة إيمان والكنيسة عايشة بقالها 2000 سنة كده وكان شهوة أي شخص يؤمن بالمسيح إنه يتعمد ويموت مش عاوز أكتر من كده يتعمد بس ويطلع على الاستشهاد عدل لأن كان عندهم إيمان إنما النهاردة أنت الشيطان هيشكك وهو التناول يعني تطلع القربانة من عند القرابني هاكلها أنا تبقى جسد المسيح مخ هيشككك إنما أنت لو عشت بالإيمان البسيط وسمعت أبونا وبيقول لي حل روحك القدوس على هذه القرابين لينقلها يحولها قدسا لقديسيك وبعدين يصرخ هذه القدسات للقديسين كل الشعب يقول ارحمنا يا رب بقت قدسات خلاص بالإيمان كنيسة عايشة بقالها ألفين سنة بتشيل المسيح على ايديها المسيح مش في السماء المسيح في حضنها وبتقدمه لولادها بترضعهم المسيح رضاع عشان يدخلوا السماء عاوز تقول له ده تلغيب فكره عقلانية من شوية ناس مستهترة مش عارفة ما دقتش الطقس يشككك في الطقس يقول لك يعني هو يعني لو ما كانش فيه بخور يبقى فيه الصرع لو هو لو ما فيش إجبية لو طب هو الحاجات دي أساسا عشان نعيش مع ربنا عاوز تلغيها ليه بتشكك فيها ليه كونك مش ضايقها يبقى أنت لسه ده مؤاخذة يعني ما تربتش كفاية في الكنيسة هي عاوزة يعني شوية تربية زيادة تقوم تستطعم لكن هو كونك انت مش مش ضايق يبقى الحاجه غلط انت اللي ما دقتش لسه ما اتعلمتش واحد يقول لك التسبيحه دي زن كده تضيع وقت يعني هي الناس دي سابت الدنيا وراحت الدير وسهرانه طول الليل حد ضاربها على ايديها هي عملت كده ليه اكيد في حاجه هي حساها هما مبسوطين كونك انت لسه ما دقتش قول نفسي ادوق اللي هما بيدوقوه لكن ما تكسرش كل اللي بيتعمل لانك انت قاعد كده وبتقول غلط غلط لا ده انت اللي غلط تشكيك في الكنيسة في الطقس في الإيمان إيمان المستقيم واحد يقول مالهم بس ما يتلموا كل الطوائف ويبقوا حاجة واحدة وخلاص قال يعني جاب الديب من ديله احنا بقالنا مثلا ألف سنة محدش تفتق ذهنه عن الفكرة دي ما احنا كلنا بنصلي صبح وليل عاوزين الكنيسة واحد طبعا لكن ما ينفعش تبقى الكنيسة واحد بإيمان ملخبط ما ينفعش نبقى واحد بيؤمن بالمسيح كإله واحد لا يؤمن به كإله ما ينفعش نبقى كنيسة واحد واحد بيقول جسد حقيقي واحد بيقول جسد غير حقيقي ما ينفعش بنحب بعض جدا نموت عشان بعض مفيش مشكلة لكن في حتة لازم نتفق عليها الأول ببساطة فلما واحد يتجاهل الحتة دي ويشكك فيها هو في الآخر هيطلع بره الخط شوية شوية تشكيك في التاريخ النهاردة في كتب نازلة مخصوص في العالم بتحاول تطلع فضايح التاريخ الكنسي عشان قال ايه يثبتوا ان المسيحية مليانة ارهاب ومليانة مش عارف ايه طبعا دي قراءة ما التاريخ بيتغش زي اي علم طبعا التاريخ تاريخ بشر احنا مش بنقول ان البطاركة معفيين من الاخطاء او ان الكنيسة ما كانش فيها انحرافات لكن في محاولة لتزييف التاريخ عشان تشك فيه النهاردة كيرولوس الكبير بتاعنا ده اللي هو عمود الدين واحد من أفخر يعني من أكتر النقل تفتخر بيه مصر طلعت اسم عظيم في التاريخ معاهد اللاهوت في العالم بتعرف يعني ايه كيرولوس الكبير النهاردة الموضة بيطلعوه سفاح إرهابي لأنه قتل واحدة اسمها هبيشة هبيشيا دي كانت فيلسوف تهمة كدابة اللي يقرأ التاريخ صح يعرف ان اليهود اللي في اسكندريه هم اللي كانوا اصحاب المؤامره وكان وكان انما ده راجل قديس لكن في تزييف للتاريخ عشان يطلع القديس بتاعنا فتلاقي اللي ما يعرفش وما يدرس يتشكك يقول الله ده انا فاكر كيرلس الكبير بيتقال في المجمع ده طلع بقى كلهم باين عليهم يقول لك الرهبان دول اصل هم كان عندهم عقد وكان عندهم مش عارف ايه ايه الناس دي بتشككك والشيطان شغال بيشكك وفرحان قوي بالهوجه دي وطبعا الناس تفتكر دي ثقافة بقى علم كاذب الاسم خد الثقافة من بابها ارجع للتاريخ من أبوابه هو التاريخ الصفحة اللي هتلاقيها في مجلة هو ده التاريخ وهكذا والتقليد وغيره تشكيك في رجال الله لو لقاك مش بتشك في ربنا ومش بتشك في الإنجيل وماشي في الكنيسة يشككك في أبوك أبوك الروحي أبونا ما بيفهمش أبونا خاطئ اعترف عنده ليه أبونا أساسا آه، له آراء خاصة أبونا مش... يا عمي أبونا ده أنت هتتناول منه وهتاخد منه الحل وهو بيقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه مين قال لك إن أنت هتحكم عليه ربنا هو اللي هيحكم عليه إنما يشكك يشكك في أمانته يشكك في حكمته يشكك في نقاوته يشكك في إيمانه عشان في الآخر أنت تتوه فاكرين دي كانت في كورنثوس الثانية طلعت هوجة بتشكك في بولس نفسه اضطر بولس يدافع عن نفسه اللي عمره ما دافع عن نفسه اضطر ليه لا اولاده هيشكوا فيه فهيضيعوا لو شكوا فيه هيفقدوا ايمان هيمشوا ورا انبياء كذبه فبقى بيتكلم بحرقه قال لهم اقول كمختل العقل اعتبروني اتجننت بس هضطر اتكلم عن نفسي انا افضل من الناس دول هم عملوا ايه الناس دول اقول لكم بقى وابتدى يتكلم وبعد كده قال يا ريتني ما اتكلمت انتوا اضطرتوني اتكلم انا بقيت مجنون لاني اتكلمت عن نفسي كان صعبان عليه جدا ازاي يعمل كده بس خايف على اولاده لان ابتدوا يشكوا فيه هيشكوا فيه ما يشكوا فيه مش مهم هو بس هيشكوا في اللي استلموه منه فهيبقى بتوع التهود صح وبتوع الغنوصيه صح وافكار اللي داخله دي كلها صح يبقى المسيحيه تاهت والناس ضاعت الحل عاوزين بقى ايه نخلص من الشيطان وسنينه اقصد الحل يعني من كل اللي قلناه بقى لنا ساعتين ده ازاي نعالج الحوار مع الشيطان كان كذب ولا مكر ولا شك ولا عن طريق اشخاص ولا اول مبدا روحي الهروب في مبدا روحي مهم قوي اسمه الهروب والهروب هنا جدعانه والهروب هنا رجوله والهروب هنا شطاره قولوا كل حاجه أول هروب نفتكره في التاريخ جميل يوم ما يوسف ها فاكرينه ساب جلابيته وجري طلع راجل ومية راجل طبعا لكن لو قال أنا جدع ما كناش سمعنا بيه خالص إنما هو لقى الشيطان عمال يقرب وبتزن عليه بالأيام على فكرة دي ما كانش موقف واحد بتزن عليه بالأيام استمرت أيام تحاول توقعه ولما مسكته ساب جلابيته وجري وهو عارف كويس جلابيته دي هتكلفه ايه ده دليل ادانته هو فاهمها هو عارف انها مفترية وفيها اعدام متوقع فيها موت على فكرة ده هو في الراجل عشان كان بيحبه سجنه بس لكن دول فراعنة الرقب على طول لكن هو هو كان متوقع هيموت فيها ولو مش مهم حاشا حاشا أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ازاي ما اقدرش اغلط في حق ربنا ليكن ما يكون ولانه مات بالنية قام عشان يبقى رئيس وزراء مصر او مخلص العالم في وقتها لانه مات مات واتدفن في السجن وطلع من السجن على خلاص بقى اشارة للمسيح لانه هرب هرب صح في آية في بطرس الثانية تقول تقول كلمة غريبة شوية حابب تفهموها بيتكلم على المعلمين الكذبة يقول إذ ينطقون بعظائم الباطل بيقولوا كلام كبير لكن كله باطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا يعني إيه في الوقت ده كان في تعليم دخل على الكنيسة في القرن الأول حاجة اسمها تعليم النيقولاويين طلعت بدعة أن الجسد ملوش دعوة بالروح الناس تعرف ربنا بالروح الجسد ده في حاله يزني يغلط ملهاش دعوة بالحياة الروحية فابتدى يبقى فيه تصريح بالخطية خلي بالكم فبيقول الناس دول الشباب اللي قرب من ربنا ابتدى يهرب من الخطية لأن الوثنية كانت بتعلم الزنا والإباحية فلما عرفوا ربنا هربوا بقوا يهربوا من الخطية يجاهدوا أما التعليم البطال خلاهم يعملوا إيه يرجعوا تاني يغلطوا حللت لهم الغلط فبيقول يخدعون بشهوات الجسد من هرب قليلا يعني يا دوب يا عيني الشباب دول داخلين على المسيحية بيتعلموا الطهارة بيهربوا من الخطية جالهم الشيطان بتعليم غلط قال لهم لا اغلط يا عم ملهاش دعوة اغلط ملهاش أي علاقة تعرف ربنا بقلبك وبعقلك إنما جسدك ده حاجة تاني ملهاش دعوة بربنا فكان بطرس قال عليهم كلام شديد قوي رسالة بطرس الثانية صحاح اتنين قال ده ده هلاكهم فظيع مستنيهم عشان خدعوا البسطاء فكلمة هرب قليلا تنبهنا لإيه حاسب لا تكون بتهرب قليلا يعني إيه اللي يهرب يهرب إنما يهرب يتمشى لا يبقى ما بيهربش اللي يقفل الباب يقفله بالترباس إنما يقفله ويوارب الباب لا اللي يقفل الموبايل يقفله ويشيل النمرة اللي يسيب النمرة لا يبقى هرب قليلا يبقى هيقع تاني هيتخدع لأنه ما هربش كفاية وده اللي بيحصل معانا ساعات ايه طيب انا هقعد في القعدة بس مش هشترك لا كان غيرك اشطر ما هربتش كفاية يقول ما انا ههرب بالكلام مش هتكلم لا مش هتقدر اول ساعة يمكن تقدر تاني ساعة هتعك وتالت ساعة هت- هتلخبط خالص لان الشيطان آه، نفسه طويل جدا في الحاجات ومال اهرب اول ساعة اذا كانت على ساعة يعني فهتهرب تهرب لكن هرب قليلا هتتخدع لازم حتة تالت تالتة تقول يقول بولس في كورنثوس الأولى ستة اهربوا من الزنا شوف التعبير اهربوا ويقول يا جماعة كل خطية فعلها الإنسان خارجة عن جسده لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده فاستخدم ته- تعبير اهربوا يمشي مع النظرة ويمشي مع الفكرة ويمشي مع العلاقة لأن ربنا يسوع قال من نظر إلى امرأة ليستهي فقد زنى به اهربوا فتكوين 19 الملائكة اللي رايحين ينقذوا لوط قالوا له وصية واحدة بس قالوا له ايه اهرب لحياتك لا تنظر الى ورائك دي كانت الوصية الوحيدة اللي قالوها له واخدينه من ايديه بالعافية عشان ابونا ابراهيم وشفاعته اهرب لحياتك لا تنظر الى ورائك لا هرب ومراته بصت والحكاية باظت معرفش يهرب فضل يتدلع ويتلكك لولا بس رحمة ربنا خلص كما بنار لكن فقد مراته وفقد بناته وفقد كل حاجة لأنه ما هربش من بدري ده لو هرب من بدري ورجع لحضن أبونا إبراهيم كنا سمعناه دلوقتي زيه زي أبونا إبراهيم وصار إنما لوط بالعافية عدى لأنه ما هربش من بدري هرب قليلا فخسر كل حاجة يبقى أول مبدأ روحي أي كلمة أي فكرة تبتدي اهرب بشدة اهرب لحياتك ولا تنظر إلى ورائك تاني مبدأ روحي مهم قوي في الحوار مع الشيطان هو كلمة ربنا كلمة ربنا يعني إيه بص هو الشيطان بيحاربك بفكر أو بشعار لو ما كانش دماغك مليانة أفكار ربنا يبقى هتتهزم هتتهزم ربنا يسوع ادانا مثل بسيط جدا ثلاث تجارب مع الشيطان نفسه غلبها بايه بثلاث ايات من الانجيل ثلاث ايات عشان ما حدش يقول اصل المسيح انتصر على الشيطان لانه اله لا يا سيدي هو ما استخدمش قوه لاهوته لو قوه لاهوته كان وداه جهنم من بدري انما هو ورنانا ننتصر ازاي كبشر عادي خالص قال له ما تاكل قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان قال له ما ترمي نفسك قال له لا مكتوب لا تجرب الرب إله قال له هديك ده كله قال له مكتوب للرب إلهك تسجد وهي واحد تعبد انت بقى كل ما الشيطان يجي يقول لك اعمل تقول له مكتوب بس تنقطه كل ما تقول له مكتوب تفرسه تجننه بدل بتعرف تقول مكتوب انما ما تعرفش تقول مكتوب هتدوخ معاه هتتغلب عشان كده دايما الكتاب يوصف كلمة ربنا بانها ايه سيف الروح يقول سيف الروح الذي هو كلمة الله سيف مرعب للشياطين كلمة ربنا أقوى حاجة لو الواحد حافظ الإنجيل ومشغول بيه مشغول بيه مش ممكن الشيطان يغلبه أقل فكرة غلط هتلاقي رد على طول جواك وبعدين عندك حاجة تاني الروح القدس اللي جواك حافظ الإنجيل صم لأن هو اللي كاتبه فيعمل إيه؟ يذكركم بكل ما قلته لكم يعلمكم كل شيء مش فاكر الآية يجيب لك نصها فاتت عليك يجيب لك معناها ما انت بس تستدعيه تصلي مجرد تصلي هيطلع لك على طول الفكرة حتى لو ما جابلكش النص لأن هو جواك كلمة الله أصبحت جواك لأن الروح القدس اللي كتبها فيك فأصبح في كلمة جوه وكلمة بره فعندك يعني سلاح انت محصن لو خدت بالك فمش سهل الشيطان يغلبك المفروض كده بس لو كلمة ربنا شغلك يتقال بقى في يوحنا الأولى اتنين كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم عرفتم الذي بالبدء كتبت إليكم أيها الأحداث الأحداث دول الشباب التين ايجرز اللي هم أصعب فئة احنا بنف- بنخدمها وبنتصور ان دول بالذات بس يعني يا ريت ما يغلطوش لا ده يوحنا بيقول حاجة تاني خالص بيقول كتبت ليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء جابوا القوة منين وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشيء عارفين احنا أولادنا ليه مش أقوياء مش حافظين فين ولادنا اللي حافظين مزامير كفاية ولا حافظين أجزاء من الإنجيل ده أجمل سن للحفظ سن آخر ابتدائي وإعدادي ده ده العيال بتحفظ ب... ب... بتلتهم الحفظ الكتب التهام واحنا عمالين نحفظهم عربي وحساب و... وسايبين اغلى حاجه لو دول حفظوا كلمه ربنا هتحفظهم كلمه ربنا طول حياتهم محدش يقدر يغلبهم ابدا حتى لو بعت كلمه ربنا ترجعه تاني لانه حافظ الكلمه في رؤية اتنين يقول تب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي في كورنثوس الثانية عشرة يقول أسلحة محاربتنا ليست جسدية يعني احنا مش بنحارب الشياطين بالعضلات ولا بالأنابل احنا بكلمة ربنا السهر الروحي ثالث سلاح احنا قلنا أ- في أول معنى نحارب بيه الهروب تاني مبدأ كلمة رب. ثالث مبدأ والأخير طبعا في حاجات كتير بس كفاية الثلاثة دول كلمة السهر الروحي يعني ايه السهر الروحي؟ ببساطة يعني تبقى متوقع انك بتتحارب ما تفتكرش ان في لحظة الشيطان هيسكت عنك ولو سكت هيبقى الى حين في آية جميلة قوي في آخر تجربة المسيح على الجبل ها سطرية يقول لك فارقه إلى حين يا شوف جبروت الشيطان يعني لسه في جولات أخرى بس هيسيبه شوية هيسيبه شوية فاوعى تفتكر ان الشيطان عشان انت عجزت مثلا مش هيحاربك ولا بقالك خمسين سنة بتخدم ولا بتتناول كل يوم لا لا خلي عينيك في راسك خليك يقظ لآخر لحظة لأن إبليس عدوكم يجول كأسد ملتمسا من يبترع فهو ما بيرحمش وممكن يسكت فترة طويلة قوي ويقب ويقولوا كده الآباء ده ممكن يسكت سنين ممكن يسكت سنين يجي راجل عجوز يقول أنا بتحارب بالشهوة وأنا سبعين سنة منين تيجي الحاجات دي؟ ده أنا بقالي ده أنا راجل عجوز الحاجات بتاعت الشباب مفيش حد كبير على الغلط مفيش حد كبير على الغلط أبدا فالواحد يفضل يقظ دايما السهر الروحي يعني تفضل دايما حذر عارف ان الشيطان عاوز يسرق ابديتك في أي لحظة بأي طريقة لآخر العمر فيقول مثلا في تيموساوس الثانية اتنين أما الشهوات الشبابية فاهرب منها دي تبع الهرب بس بقيتها تبع السهر واتبع شوف بقى الهرب لازم يبقى معاه سهر اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي يعني إيه السهر ببساطة مقصود بيه المشغولية الروحية عملية إحلال حاجة بحاجة واحد مش هيتفرج على الحاجات الوحشة اللي في التلفزيون طب معاه شوية وقت يعمل ايه لازم يملى دماغه بحاجات مفيدة بقى ابحاث في الانجيل بألحان بطقس بخدمة بنشاط اجتماعي مقدس برياضة بس ما يقعدش فاضي لكن هيقعد فاضي طب ما هو الشيطان هيقعد جنبه فيبقى لازم ينشغل السهر الروحي معناه مشغولية بربنا صبح وليل مشغولية كويسة مشغولية مقدسة في لوقا 22 قبل ما بطرس ينكر ربنا يسوع قال له سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخوتك شوفوا محذره محذره أعتقد لو بطرس كان سهر ما كانش وقع إنما بعدها بساعتين ناموا في جسيماني فالمسيح قال لهم اسهروا وصلوا لئلا تدخل هو عارف الشيطان جاي عارف المعركة جاية بعد دق- ساعات لئلا تدخلوا في تجربة ناموا راح نبههم تاني لماذا أنتم نيام جاي الشيطان جاي انتوا المعركة صعبة دلوقتي كلكم هتشكوا كلكم هتشكوا ناموا ثالث مرة قال لهم ناموا الآن واستريحوا يعني خسرت خسرت راحت الجولة قبل ما يوصل الشيطان كان عارف ان هم اتهزموا اتهزموا الجولة دي بس هو بصلاة بشفاعة ربنا بستر ربنا عليهم ما هلكوش لكن شوف التحذيرات كانت كلها تحذيرات سهر لو كانوا سهروا وصلوا كانوا تماسكوا ما كانوش وصلت بيهم ان هم ينكروا ويشكوا ويجدفوا ما كانتش وصلت كده في آية جميلة قوي مريحة نختم بيها بتقول على أسوارك يا أورشليم في أشعية 62 أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام أورشليم لها كنيسة تقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون طب هو الحرس بيتكلم دي حاجة خاصة بينا أصلا ما تنفعش تمشي غير مع الكنيسة بتاعتنا إنما الحرس بالمعنى الحرفي إيه يسكتون يعني الحرس بيتمشى يعني مين هناك بس آخر حاجة هيقولها هيقول كده إنما بتوعنا إحنا لا يسكتون ده معناه ناس بتصلي الحرس الروحي كل الليل وكل النهار على الدوام ده اللي يصون الكنيسة ده اللي يصون بيتك ده اللي يصون نفسك إنك لا تسكت خليك حارس لبيتك لأولادك لعقلك لقلبك ويقول بقى أشعية للناس دول يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت آية جميلة قوي لو أنتوا ما سكتوش هو مش هيسكت لو سكتوا هيسكت هيسكت يبقى الشيطان هيتكلم لو أنتوا ما سكتوش هو مش هيسكت ربنا مش هيسكت يبقى الشيطان ما حدش يسمع صوته فإذا كل ما الواحد يصلي بيحرس حياته ده اسمه السهر الروحي عملية الارتباط المستمر بربنا تقول إنجيل ماشي تقول صلاة ماشي تسبيحة ماشي خلوة ماشي اجتماعات ماشي خدمة ماشي المهم تفضل مع ربنا تفضل ماسك فيه متشعبط فيه لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض يعني تبقى الكنيسة دي أغنية تبقى الكنيسة دي هي ذاتها تسبيحة يعني تبقى فرحة قدام كل الناس لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين